اللي كانوا واقعين تحته تلميذي عمواس يعني يقولوا ده احنا كنا فاكرين ان المسيح ده حطينا عليه رجاء ان هو المزمع ان يفدي ويخلص اسرائيل ولكن للاسف مات لكن شوفوا التلاميذ دول بعد ما شافوا المسيح الحي القائم من بين الاموات ازاي اللي كانوا وصلوا لاقصى واحط درجات الضعف والياس والخوف والجبن تحولوا الى قمه الشجاعه وقمه وقمه القوه وقمه النشاط والحيويه انهم يفتنوا المسكونه كلها رؤيه المسيح الحي او الانسان يصدق ان المسيح حي وان المسيح ممجد تغير حاجات كتيرة جدا في حياة الإنسان فردت الروح مرة تانية ليعقوب فعاشت روح يعقوب أبيهم وقال إسرائيل كفى أنا مش عايز حاجة تاني غير كده يوسف ابني حي أذهب وأراه قبل أن أموت هي دي الحاجة الوحيدة اللي أنا عايزها دلوقتي إن أنا أروح أشوفه وأموت من السهل جدا على الإنسان إنه يقبل الخبر السيء لكن من الصعب على الإنسان إنه يصدق الخبر الصار أو الخبر المفرح يعقوب صدق ولاده لما قالوا له ان يوسف مات وان الديب كاله او وحش رديء افترسه صدق بسرعه لكن عشان يصدق ان يوسف حي وممجد احتاج الى مجهود الانسان وميله الشديد جدا للتشاؤم في حياته يصدق بسهوله الخبر السيء لكن يصدق بصعوبه الخبر الصار لكن الحاجة اللي حيرت يعقوب حاجة اللي حيرت يعقوب الكلمة اللي اتقالت له ده يوسف بيقول لك انزل إلى أرض مصر سيب أرض كنعان وتعالى ليا الأرض مصر عشان أعولك لأن لسه في خمس سنين مجاعة كان الموضوع ده مش بالنسبه له سهل اطلاقا يترك ارض الموعد ده عنده خبرات سابقه جدا من اسحاق ومن ابراهيم انهم لما تركوا ارض الموعد وتغربوا تعبوا واتبهدلوا وصاروا في خطر عظيم ووعد ربنا لي اني اعطيك هذه الارض واردك الى هذه الارض يا ترى الصوت ده من ربنا ولا مش من ربنا اسيب ارض الموعد وانزل ليوسف ولا افضل في مكاني وما اشوفش يوسف صراع شديد جدا كان يمر به يعقوب لكن يقول كده انه راح الى بئر سبع وذبح ذبائح لإله إسحاق أبيه عشان يقدر يعرف إيه هي مشيئة ربنا الذبيحة الإنسان بيقدمها إمتى؟ الانسان بيقدم الذبائح اما لاجل شكر لما يشكر ربنا ودي كانت موجوده في حياه يعقوب انه راح يشكر الله لان يوسف ابنه حي ولم يموت الذبيحه ايضا الانسان بيقدمها لما يكون محتاج الى معونه الى قوه سواء قوه للغفران او قوه للجهاد يلتصق بالسبي... بالذبيحة والإنسان يقدم ذبيحة لما يكون محتاج لإرشاد أعمل إيه فراح لبئر سبع المكان اللي كان بنى فيه مذبح وابتدى يقدم ذبايح لله اعمل ايه ارادتك ايه ازاي اسيب ارض الموعد اللي انت وعدتني بيها فيكون الرد العجيب اللي شافه ان ربنا كلم اسرائيل شال كلمة يعقوب وحط كلمة إسرائيل في رؤى الليل وقال يعقوب يعقوب فقال ها أنا ذا فقال أنا الله إله أبيك لا تخف من النزول إلى مصر ما تخافش لأني أجعلك أمة عظيمة هناك وبعدين آية ذهبية يتحط عليها مربع كتير كبير أنا أنزل معك إلى مصر. ده ربنا بيقول لليعقوب بيطمنه بيقول له روح مصر وأهم حاجة أنا هنزل معاك لفين؟ لمصر. أنت بتحرص على وجودي طب ما هي الأرض للرب الأرض وكل ملؤها المسكونة وجميع الساكنين فيها. روح لمصر وما تخافش انا هكون معاك في ارض مصر انا انزل معك خدوا بالكم من كلمة انزل ما هو ده اللي عمله السيد المسيح فين في التجسد نزل لحد عندنا انا انزل معك الى مصر وانا اصعد اساعدك ايضا ويضع يوسف يده على عينيك ما هو ده اللي حصل في التجسد المسيح نزل لحد عندنا علشان ياخدنا لايه لحد عنده يدخلنا ارض الموعد الحقيقيه وهنا الانسان لما يبقى في حيره في امر ما اعمل ايه مفيش أجمل من تقديم الذبيحة أن يلتصق بالذبيحة يعقوب ممشيش حسب مسرة نفسه ولا حسب مشورة آرائه لكن قبل ما يخطو أي خطوة راح سأل ربنا أروح ولا ما أروحش بالرغم ان شهوة قلبه ومنتهى حياته انه كان ينظر يوسف لكن ما قالش بقى يلا هي فرصة جت الواحد ينزل ما تحركش الا لما سأل ربنا وربنا في حنيته قال له انا انزل معاك مصر وهأصعدك من مصر عشان كده مسيحنا نزل معانا لحد مصر ولما اتولد المسيح جه لأرض مصر لأن مصر كانت ترمز إلى العبودية عشان يصعدنا إلى ملكوت السماوات شوفوا التطابق الجميل جدا ما بين العهد القديم والعهد الجديد الله نزل معانا لحد مصر علشان يصعدنا الى ارض الميعاد الحقيقيه واللي بيدرس كويس في الكتاب المقدس يعرف ان دي كان اخر رؤيه يستعلن فيها الله والله لم يظهر بعد كده لمدة 400 سنة لأي إنسان لحد ما رجع يظهر مرة تانية لمين لموسى النبي دي كان آخر رؤية يراها الإنسان في شخص يعقوب لله وتنقطع رؤية الله لمدة 400 سنة لحد ما يستعلن مرة أخرى لموسى وهو في أرض مصر طب انت يا رب ما كنتش قادر انك تعولهم في ارض كنعان ليه عايز تنزلهم لمصر انت مش قادر انك تعولهم في ارض الميعاد ليه سمحت بانهم ينزلوا الارض مصر هل في خطتك ناحية البشرية النزول لأرض مصر ده هي يقول آه ده اللي كان متابع معانا لما ظهر لأبونا إبراهيم لما دخله في الظلمة المرعبة قال له إن نسلك هيكون مستعبد في أرض غريبة لمدة 400 سنة يعني الله سبق فأنبأ إبراهيم من قبل ما يعقوب يتولد وقال له ان نسلك هيتغرب في ارض غريبه لمده 400 سنه ولكن انا هخرجهم بقوه وبذراع اذا كان ده ترتيب في الخطه الالهيه اذا الموضوع ما كانش موضوع ربنا قادر يعولهم ولا مش قادر ربنا قادر ان يعولهم في كل مكان وفي كل زمان لكن الموضوع يختص بخلاص البشريه كلها ككل لازم ننزلهم لمصر عشان حاجتين اول حاجه من اجل حفظ الحياه بانهم ما ياكلوا من ايدين يوسف لازم ياكلوا من ايدين يوسف لان يوسف ده رمز لمين للمسيح الخبز الحي النازل من السماء عشان كده دي مصر ترمز للعالم اللي احنا عايشين فيه حاليا احنا عايشين في العالم لكن معالين بخبز منين من السماء عايشين في العالم عايشين في مصر لكن نعال بخبز سماوي انا هو الخبز الحي النازل من السماء وكان لازم يبقوا في ارض مصر عشان يعدوا الاعداد الكامل لكي ما يستطيعوا في الوقت المناسب ان يمتلكوا ارض الموعد ارض كنعان لان ارض كنعان كان فيها شعوب وربنا قال انا شايف ان ذنبهم ليس كاملا حتى الان وشعبي لازم يعد ويجهز عشان يقدر يمتلك اهو بالظبط فترة حياتنا في العالم فترة اعداد لينا عشان نقدر نمتلك السماء ربنا يهيئنا في فترة وجودنا في العالم عشان نقدر يبقى لينا ملكوت السماوات فربنا نزلهم لأرض مصر عشان ده خطة الله بالنسبة للبشرية كلها يهدف إلينا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور زي ما الرسول بيقول فغربتنا في العالم نعال خلالها بالخبز الحي النازل من السماء وجودنا في العالم هو فترة إعداد لينا عشان نمتلك ملكوت السماوات الميراث الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. فالله أعد شعبه في هذه الفترة. وكانت النفوس النازلة إلى أرض مصر يذكرها سفر التكوين هنا ربنا بيقول له ما تخافش انزل لارض مصر وابتدت الرحله من كنعان يتجهوا ناحية أرض مصر لحد ما يوصلوا إلى حتة اسمها جاسان جاسان اللي هي محافظة الشرقية الزقازيق أول منطقة متاخمة لشبه جزيرة سينا في أرض مصر في الدلتا منطقة جاسان وفي المنطقة دي يتم لقاء يوسف مع يعقوب أبيه لكن في اللقاء ما بين يوسف ويعقوب في أسرار كتيرة جدا نشوفها من جهة خلاص البشرية هنكتفي بالقدر ده من سفر التكوين لكن هنقف عند كلمة واحدة إن يعقوب لما شاف إن يوسف حي رجعت ليه روحه بعد ما حياته انطفت وما بقالهاش معنى ونتكلم عن رؤية الله بمنتهى الوضوح وإن ربنا لما يبقى حي في حياتنا ربنا متسلط في حياتنا ربنا ممجد في حياتنا يعيد لحياتنا معناها وهدفها من سفر التكوين إصحاح 45 عدد 25 فصعدوا من مصر وجاءوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم واخبروه قائلين يوسف حي بعد وهو متسلط على كل أرض مصر فجمد قلبه لأنه لم يصدقهم ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم به وأبصر العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله فعاشت روح يعقوب أبيهم فقال إسرائيل كفى يوسف ابني حي بعد أذهب وأراه قبل أن أموت مجدا للثالوث الأقدس كنا وقفنا عند يوسف لما استعلن نفسه لإخوته وطلب منهم إن هم يحضروا أبوهم علشان يعولوا في أرض مصر وأوصاهم بعد ما زودهم بخيرات كثيرة إن هم لا يتغاضبوا في الطريق وشفنا رمزه ومثاله للشخص السيد المسيح الوصية الأخيرة اللي تركها لتلاميذه وصية أخيرة أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا يعني ما تتخانقوش وانتم ماشيين في السكة لكن يقول الكتاب انهم لما وصلوا ليعقوب جمدت او جمد قلبه لانه لم يصدقهم وكان يعقوب عنده حق فعلا ازاي يصدقهم وهو بقاله 22 سنة من وقت ما أصعدوا له قميص يوسف ملطخ بالدم وهو مقتنع ان يوسف مات لكن لما جابوا له الخبر بان يوسف حي وده خبر مفرح ما قدرش في الاول يصدق وكأن حاجة عجيبة في الإنسان الإنسان بيميل إنه يصدق الأحزان أكتر من إنه يميل إنه يصدق الفرح هل بسبب طبيعة الخطية اللي دخلت جوه الإنسان الإنسان بقى يعني لو جه حد قال لي خبر محزن ممكن أصدقه بسهولة بينما لو قال لي خبر مفرح الانسان يتردد كتير جدا انه يصدق الخبر المفرح ويقعد يقول صحيح صحيح الكلام ده الاخبار الطيبه مش سهل تصديقها حتى مع التلاميذ والمريمات المسيح اتصلب ومات الخبر ده كل الناس صدقته وصدقته بسهوله لكن لما جه خبر ان المسيح قام يقول ترأى لهن كلامهن كالهذيان مريمات لما راحوا وقالوا للتلاميذ ان المسيح قام قالوا دول عليهم مجانين من كتر الانفعال العاطفي تخيلوا ان المسيح قام كان صعب تصديق قيامة المسيح بينما كان من السهل جدا تصديق ان المسيح مات الانسان بطبيعته كده عشان كده الكتاب بيقول لنا الانسان ما يفقدش الرجاء في ان الله لديه باستمرار اخبار مفرحه مخزونه لكل واحد فينا لكن مين يا ترى اللي يقدر يصدق ان ليه خبر مفرح الانجيل هو الخبر المفرح او الخبر السار لكن صعب على الانسان يصدق الخبر السار باستمرار السؤال لكن لما شاف يعقوب العجلات اللي مبعوثة من فرعون وشاف ابنه بنيامين رجع سالم وابنه بيشهد ان الكلام ده حقيقي ابتدى يصدق ولما صدق وقالوا له كل الكلام اللي كلمهم يوسف بيه يقول الكتاب عاشت روحه عاشت روح يعقوب أبيهم عاشت روحه يعني اشتعلت مرة أخرى وبقى عنده رغبة في الحياة بعد ما يعقوب فقد كل بهجة في الحياة ما بقاش عايز يعيش وفقد الرغبة في انه يوجد آلام آلام وأحزان متتالية ورا بعض ورا بعض ورا بعض فقط الرغبة في الحياة لكن لما جاله خبر ان يوسف موجود يقول اشتعلت روحه مرة تانية زي الفتيلة الخامدة اللي بتبتدي هتطفي فبتطلع شوية دخان وفجأة يجي واحد ينفخ فيها فيعيد اشتعال النار فيها مرة أخرى النار اللي أوشكت إنها تنطفي أعيد إضرامها مرة تانية لما عرف ان يوسف حي وان بقى فيه امل وهدف ورجاء في الحياه استعاد قواه من جديد ورغبته في الحياه لما سمع خبر ان يوسف حي عاشت روحه اللي كادت انها تنطفي وعشان كده كنا وقفنا واتكلمنا عن اهميه ان يكون للانسان هدف يعيش علشانه وضوح الهدف اللي انا عايش علشانه باستمرار يشعل الرغبه في الحياه جوايا لكن لو انا فاقد الهدف انا عايش ليه بتبقى حياتي بلا معنى وبلا طعم وبلا مغزى واتكلمنا عن تهديف الحياه وازاي الانسان يجعل لحياته هدف احنا للاسف صراعنا كله في الحياه ايه اللي احنا هنعيش بيه لكن بننسى اهم من اللي احنا هنعيش بيه سواء الفلوس او العلاقات او المركز او الناس اللي حوالينا اهم من كل اللي هنعيش بيه احنا عايشين لمين احنا عايشين ليه ايه الهدف اللي احنا عايشين لاجله واذا حط الانسان هدف يعيش علشانه والهدف ده متغير سواء إن كان انسان انا عايش علشانه او مبدا او حلم او وظيفه او مركز او امنيات لو كان الحاجه اللي انا عايش علشانها دي متغيره حياتي هتتغير معاها طالع ونازل لكن لو الهدف اللي انا عايش علشانه ده ثابت ما بيتزعزعش ما بيتغيرش ما بيفقدش مفيش حد يقدر ياخده مني على قد ما بتكون حياتي حياة ثابتة عشان كده الحياة الأبدية الأبدية عن الحياة الثابتة اللي ما بتتغيرش الإنسان لما يجد هدف يعيش علشانه والهدف ده هدف أبدي كل ما بيلاقي لحياته معنى وطعم ومغذى يوسف حي بل وأكثر من أن يوسف حي ويحيي كثيرين يوسف مش بس حي لكن يوسف مصدر حياة لآخرين هو ده المسيح المسيح حي ويحيي الآخرين يمكن حلفان كده الناس بتحلفه اعتباطا تقولوا المسيح الحي لكن هي مش عارفة يعني ايه معنى المسيح حي حد يحب يحلف عشان يأكد كلامه يقولوا المسيح الحي لكن انت تدرك يعني ايه المسيح حي قبل ما تحلف بيه المسيح حي ويحيي مش بس هو حي لكن كمان يعطي حياة عشان كده أمر عظيم جدا كان بالنسبة ليعقوب إن يوسف حي والحياة كلها محتواه في يوسف يوسف الروحي بتاعنا اللي هو شخص المسيح فكانت فرحة عظيمة جدا ليعقوب مش للخيرات اللي عند يوسف لكن من أجل شخص يوسف ذاته من أجل شخص يوسف ذاته فعاشت روحه وانتعشت انتعاش كبير جدا وانفعل يعقوب بهذا الخبر مش لمجرد كمان لإبلاغه إن يوسف حي بل أكتر من كده يكمل الكتاب إنه متسلط على كل أرض مصر. يوسف مش بس حي لكن كمان متسلط ومتسلط على كل أرض مصر. الحقيقة إن الأمر ده مهم جدا وعظيم لينا. ان مسيحنا حي ومش بس حي ولكن هو متسلط على كل شيء مصر دي رمز للعالم العالم اللي بيستعبد الانسان مسيحنا مش بيت حي لكن كمان متسلط على كل ما في العالم وكل شيء تحت قدميه ده خبر مهم لابد الانسان انه يدركه ان المسيح متسلط على كل الجسد وعلى كل ميول الجسد ورغبات الجسد وشهوات الجسد ولذات الجسد ومخاوف الجسد واتعاب الجسد مسيحنا مش بس قام من الموت لكن مسيحنا متسلط دفع الي كل سلطان المسيح بعد ما قام قال كده دفع الي كل سلطان ساعات الانسان قدام العالم والمغريات واللذات والاغراءات بتاعه الشيطان ولذه الجسد ومتعه الجسد وراحه الجسد ومحبه الجسد ومحبه العالم والاغراءات اللي حوالين الانسان الانسان يقول هلاقيها منين ولا منين ده كل حاجة في الدنيا بتدعوني للخطية خطايا طالعة من جوايا وخطايا جاية من برايا يبقى احنا لسه ما ادركناش المسيح القائم من بين الاموات المسيح القائم من بين الاموات متسلط على كل شيء وكلمة كل شيء او على كل ارض مصر معناها كل حاجة ساعات الإنسان وخصوصا الإنسان اللي في الكنيسة يعني أو ليه علاقة روحية قد يستطيع مرة إنه يسيطر على شهوته أو يسيطر ويغلب شهوة معينة لكن عشرات المرات يفقد سيطرته على نفسه قدام شهوات مختلفة أو في مرات أخرى عديدة ما يقدرش يسيطر على نفسه دي مش سيطرة كلية لكن المسيح يسيطر على كل شيء وفي كل وقت يوسف ليس فقط حي ولكنه متسلط على كل أرض مصر متسلط على الخطية اللي فيا على العبودية روح العبودية اللي جوايا ان انا عايز استعبد للذات وشهوات مختلفة المسيح متسلط على كل شيء عشان كده الناس اللي تصرخ لربنا وتقول لها تقول لربنا انت يا رب متسلط على كل اللي بيشدني انت مش بس حي ولكن متسلط ليك سلطان ليك القدرة والسلطان فعاشت روح يعقوب أبيهم فقال إسرائيل كفى يوسف ابني حي يكفيني أن يوسف حي مش عايز حاجة تاني أذهب وأراه قبل أن أموت أقصى أمنية ليا هي ان انا اشوف يوسف دهوت اتمتع برؤياه قبل ما اموت وكأن فكر الموت هو الفكر الوحيد اللي كان مسيطر على يعقوب سواء ما شافش يوسف هيموت وسواء شاف يوسف عايز اشوف يوسف بس وبعد كده ايه اموت بردك لكن علشان يسيب ارض الموعد ارض كنعان وينزل لامر لارض مصر الموضوع ده ما كانش سهل يكمل معانا كده في اصحاح 46 يقول فارتحل اسرائيل خدوا بالكم التعبير ده لان الكتاب بيصر انه يسمي يعقوب هنا ايه اسرائيل برغم ان العمليه اللي هيعملها دي المفروض يتقال عليها فارتحل مين يعقوب لان يعقوب ده الانسان الايه العتيق يعقوب ده المفروض ما يتحركش من ارض الموعد لكن الكتاب المقدس بيصر فارتحل اسرائيل وكل ما كان له واتى الى بئر سبع وذبح ذبائح لآلهة أبيه إسحاق فكلم الله إسرائيل في رؤى الليل وقال يعقوب يعقوب فقال ها أنا ذا فقال أنا الله إله أبيك لا تخف من النذول إلى مصر لأني أجعلك أمة عظيمة هناك أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا ويضع يوسف يده على عينيك فقام يعقوب من بئر سبع وحمل بنو اسرائيل يعقوب اباهم واولادهم ونساءهم في العجلات التي ارسل فرعون لحمله واخذوا مواشيهم ومقتناهم الذين الذي اقتنوا في ارض كنعان وجاءوا الى مصر يعقوب وكل نسله معه بنوه وبنو بنيه معه وبناته وبنات بنيه وكل نسله جاءوا جاء بهم معه إلى مصر وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر يعقوب وبنوه وابتدى يرص كل الأسامي لا تخف من النزول إلى مصر بالرغم من لهفة يعقوب انه يشوف ابنه يوسف بعد 22 سنة من الغياب لكنه لم يتسرع في النزول بالرغم من ان كانت امنيته بس انه يشوف يوسف ويموت لكن ما قدرش يتحرك صحيح قال كفى يوسف ابني حي بعد اراه قبل ان اموت لكن ما قدرش يعمل اي حاجة الا لما يستشير الله وده بيفكرنا بمنظر سمعان الشيخ اللي مجرد ما شاف السيد المسيح قال ايه اطلق عبدك بسلام بعد ما شفتك مش عايز حاجة تاني لكن فكرة الموت مسيطرة جدا على يعقوب سواء في حزنه او في فرحه ان هو مصيره ده النهائي هو الموت هو عارف ان النزول لارض مصر مش امر سهل صحيح هو يستحسن ومشيئته انه ينزل لمصر علشان يوسف يشوف يوسف لكن ما تصرفش حسب مشيئته وحسب رايه وحسب رغبته كان قبل ما يتصرف كان لازم يسال ربنا عشان كده اولاد الله ملهمش ان هم يسلكوا حسب مزاجهم او رغبتهم او مشيئه انفسهم قبل ما يتحركوا لعمل اي حاجه لازم يسالوا ربنا ربنا ده لو تفتكروا معايا في سفر التكوين اصحاح 26 ايام اسحاق لما حصلت مجاعه شديده جدا في البلد اللي كان عايش فيها اسحاق حصل موقف لطيف في تكوين 26 ربنا ظهر لإسحاق وقال له لا تنزل إلى مصر لأن أول فكرة خطرت لإسحاق إن هو يعمل زي ما عمل إبراهيم ربنا حذره كده قال له ما تنزلش لمصر اسكن في الأرض التي أقول لك خليك في مكانك أنا أكون معك وأباركك بالرغم ان المنطقه كان كلها جوع شديد جدا لكن يقول في تكوين 26 وزرع اسحاق في تلك السنه واصاب مئة ضعف برغم ان قحط كل المكان اللي حواليه قحط مجاعه لكن اسحاق لما قعد وسمع ووثق في كلمه ربنا اللي قال له ما تنزلش الارض مصر خليك في الارض اللي انا اديتها لك وطاوع اصاب مئة ضعف بينما كل الناس اللي حواليه بيموتوا من الجوع اصاب مئة ضعف مئة ضعف من الغلة اللي كانت ممكن الارض تجيبها وكان الدرس ده مرسوم وواضح جدا في ذهن يعقوب ان ربنا بيقول ما تنزلش لمصر عشان كده كونه انه ينزل لمصر كان موضوع مش سهل فراح متوجه لحته اسمها بئر سبع حيث ما كان يسكن اسحاق ابوه وفي بئر سبع ذبح ذبائح لاله ابيه اسحاق اللي قال لاسحاق ما تنزلش لايه لمصر وكانت الذبائح اللي قدمها في بئر سبع دي أول حاجة لطلب معونة الله أنزل ولا ما انزلش لطلب إرشاد الله وتقديم شكر لربنا على إن يوسف حي هو تحرك في الخريطة من حبرون ونزل إلى بئر سبع شايفين أرض كنعان فوق وبعدين حبرون وبعدين بئر سبع وفي بئر سبع ده المكان اللي كان عايش فيه اسحاق لحد ما مات فوقف يطلب الارشاد والمشوره اعمل ايه يا رب وقف يطلب المعونه من ربنا مش بس عرفني اعمل ايه لكن ساعدني كمان ان انا اعمل اللي انت عايزه ساعات الانسان يتعرض لمواقف جديده في حياته او لخبرات جديده في حياته والانسان بيفزع من الخوف انا ما اعرفش السكه دي ما مشيتش فيها قبل كده الموقف ده اول مره اتعرض ليه يرضي ربنا ولا ما يرضيش ربنا ويتملك الانسان الخوف والشك والقلق والفزع لكن يقول كده ما تشكش ابدا في عنايه الله ليك لما وقف يصلي لربنا خد الرد من ربنا فكلم الله إسرائيل في رؤى الليل وقال له يعقوب يعقوب فقال ها أنا ذا قال له أنا إله أبيك أنا إله إسحاق لا تخف من النزول إلى مصر روح لمصر لأن هي دي إرادتي وأنا هجعلك أمة عظيمة هناك بس أهم من كده إنك مش بس ما تخافش وأنا هباركك في مصر لكن أهم من كده إيه؟ أنا أنزل معك أنا هكون معاك وهقعد معاك في أرض مصر ومش بس هنزل معاك وهقعد معاك وهأسعدك أيضا ويضع يوسف يده على عينيك عينيك اللي اتعمت بسبب البكاء على يوسف البكاء ده ليه تمن وتمنه تعزية والتعزية انك اللي عيطت علشانه لحد ما عينيك فقدت هو هو اللي هيحط ايده على عينيك انا انزل معك الى مصر وانا اسعدك ايضا عشان كده ما اطيب الاله بتاعنا وما اعظمه رفيق يشارك الانسان في رحله نزوله وصعوده ربنا اطمنه مش ممكن ابدا يترك مختاريه اللي اختارهم واللي دعاهم في كل مراحل جهادهم على الارض مش ممكن يسيبهم لازم الله في الوقت المناسب يدخل ويطمنهم ما تخافش من النزول لمصر هو بيتابع بالعناية بتاعته وهو يعلم ولاده ازاي جهده وازاي صرعه النزول لمصر ده معناه النزول لحلبة القتال مصر دي رمز للعالم عالم العبوديه المسيح كده في الصلاة الشفاعية الأخيرة قال لست أسألك أن تأخذهم من العالم العالم ده شر والعالم وضع فين في الشرير أنا مش عايزك تأخذهم من العالم لكن أسألك أن تحفظهم من الشرير النزول لمصر ده معناه انك تنزل لحلبة القتال علشان تعرف تحارب وانا هسندك في حربك العالم حوالينا مليان بحاجات كتيرة غلط مليان بالجنس مليان بالمتعة مليان باللذة مليان بالقوة مليان بالإغراءات المعينة مليان بالإنكار بحب الذات بالتخلي بالخيانة بالغدر مليان بحاجات كتير ما تخافش انا انزل معك واسعدك هتلاقي حروبات كتير بولس الرسول في رسالة أفسس صح ستة يقول مصارعتنا ليست مع لحم ودم فقط بل مع رؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات خناقتنا وحربنا مش بس على مستوى اللحم والدم مع ولاة هذا العالم واللي مسيطرين على هذا العالم لكن كمان مع أجناد الشر الروحية اللي موجودة في السماء يعني احنا بنحارب في الأرض ومن السماء كمان هي حرب لكن اقف اتشدد ما تخرش هتلاقي ضيقات كتيرة لكن خليك ماسك في اللي بيقول لك أنا أنزل معك وأسعدك عشان كده هو ما بيتركناش وحدينا أبدا هو بيحارب عنا كل بيشتكي ان الحرب شديدة والإغراءات شديدة وكل يوم هتشتد الحرب اكتر والانسان بيميل للغلط انت مش بس بتصارع مع جسد لحم ودم لكن بتصارع كمان مع اجناد شر روحيه موجوده في السماوات ما انت شايفها لكن من الحاجات المعزية جدا للإنسان مزمور 18 أحبك يا رب يا قوتي اللي فيه بيتكلم المرنم ازاي ربنا بيسند الإنسان في حربه الروحية يقول مبارك إلهي الذي يعلم يدي القتال يعلم يدي القتال يمسك ايدي ويعلمني ازاي ان انا اقاتل فتحنى بذراعي قوس من نحاس النحاس ده حاجة صلبة ناشفة جدا لكن ربنا يفضل يمرن ايديا ازاي احارب لحد ما اقدر احني قوس من نحاس يقول ارسل من العلا فاخذني نشلني من مياه كثيره مياه كتيرة من الشر عايزة تغرقني تبتلعني فيبعت كده من فوق ينشلني من مياه كثيرة من إغراءات كتيرة ومن لذات كتيرة ومن حروب كتيرة ومن يأس ومن خوف ومن إحباط أنقذني من عدوي الذي هو أقوى مني أجناد الشر الروحية دي أقوى مني أنا أقدر أحارب أجناد شر روحية وأنا قادر على اللي أنا شايفه لما اقدر على اللي انا مش شايفه انقذني من عدوي القوي ومن مبغضية لانهم اقوى مني اصابوني في يوم بليتي ممكن يصيبوني لكن وكان الرب سندي ربنا هو اللي سندني علشان ما اقعش اخرجني الى الرحم طلعني للوسع لأنه سر بي إلهي ينير ظلمتي في وسط الضلمة وأنا مش شايف أعمل إيه هو ينور الظلمة بتاعتي يمنطقني بالقوة يسير طريقي كاملا أنا ممكن أعيش الكمال آه هو يسير طريقي كاملا يمينك تعضدني ولطفك يعظمني انت اللي تسندني يا رب بلطفك وبيمينك وبقوتك تصرع تحتي القائمين عليا يعني اللي جاي يغلبني ويسيطر عليا يقع تحتي يبقى هو خاضع ليا منجية من أعدائي رافعي أيضا فوق القائمين عليّ يقول رافعي من ابواب الموت حتى لو كنت على شفا الموت والضياع والهلاك يرفعني من قدام باب الموت في اللحظه الاخيره عشان كده ربنا ما سابش يعقوب ينزل لوحده قال له انا انزل معك اكون معاك فابتدى يعقوب وكل اولاده واحفاده ينزلوا الى ارض مصر وكان الطريق بتاعهم من كنعان لحد ما يروحوا لارض مصر وزي ما هنشوف بعد شويه ان هم هيختار ليهم يوسف منطقه اسمها جاسان وكان في الوقت ده العاصمه اما منفيس واما هيليوبوليس مدينه اون الهه الشمس كان لازم يقوموا بالرحله دهيت كلها كنعان فوق سينا تحت بحر الاحمر وبعدين ساحل البحر الابيض يعدوا من العريش يوصلوا لمنطقه جاسان منطقه جاسان اللي هي الدلتا دلوقتي بالذات منطقة الشرقية أخصب أرض في أرض مصر منطقة جاسان عشان كده هي منطقة راعي لكن ازاي هيتقابلوا مع بعضيهم نرجع تاني لسفر التكوين 46 من عدد 28 بعد ما كتب الأسماء اللي نزلت لأرض مصر اسم اسم متسجل 66 نفس غير يوسف ومراته وابنيه الاثنين يبقوا سبعين غير اللي اتولدوا لأحفاد يوسف في أرض مصر وده اللي بيتكلم عنهم في سفر أعمال الرسل إن كلهم على بعض كده ابتدوا كخمسة وسبعين نفس ما بين يعقوب وولاده وأحفاده وزوجات أولاده اللي محسوبين اللي كانوا نواية وجود شعب إسرائيل في أرض مصر يقول فأرسل يهوذا أمامه إلى يوسف ليري الطريق أمامه إلى جاسان ثم جاءوا إلى أرض جاسان فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال إسرائيل أبيه تلاحظوا هنا الكتاب المقدس بيصر يؤكد على اسم إيه؟ إسرائيل إن يعقوب ما غلطش لما نزل لمصر لأن هو ده ترتيب ربنا هو ده قصد ربنا لاستقبال إسرائيل أبيه إلى جاسان ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه دمانا فقال إسرائيل ليوسف أموت الآن بعد ما رأيت وجهك أنك حي بعد ثم قال يوسف لإخوته ولبيت أبيه اصعد واخبر فرعون أصعد وأخبر فرعون وأقول له إخوتي وبيت أبي الذين في أرض كنعان جاءوا إليّ والرجال رعاة غنم فإنهم كانوا أهل مواشي وقد جاءوا بغنمهم وبقرهم وكل ما لهم فيكون إذا دعاكم فرعون وقال ما صناعتكم أن تقولوا عبيدك أهل مواش منذ صبانا إلى الآن نحن وأباؤنا جميعا لكي تسكنوا في أرض جاسان لأن كل راعي غنم رجس للمصريين إذا كان يوسف في لقائه مع إخوته كان لقاء مهيب جدا للغاية إن يوسف بكى وإخوته بكوا وخافوا فكم وكم يكون لقاؤه مع أبوه ده لقاؤه مع اخواته يعني اخواته على الاقل كانوا عارفين ان يوسف حي عارفين ان يوسف بيع عبد في ارض ايه مصر لكن اللي اذهل اخوات يوسف ان يوسف العبد ده صار متسلط على كل ارض ايه مصر لكن عارفين انه حي لكن بالنسبه ليعقوب الوضع مختلف يعقوب ما يعرفش ان ابنه حي يعقوب بقاله 22 سنة استقر في أعماقه إنه ابنه ميت. ومعنى إن ابنه ميت بقاله 22 سنة إنه فقد كل رجاء في إنه ينظر يوسف مرة أخرى. وفجأة دلوقتي بيشوف يوسف مرة تانية. وكأن يوسف قام من الموت قدام مين؟ يعقوب. فرحة رؤية القائم من الأموات. مش بقول لكم يوسف ده مثال عجيب جدا لشخص المسيح. لدرجة بصوا للآية يقول ولما ظهر له كلمة ظهر دي ما تذكرش الا في ظهورات المسيح واستعلان المسيح بعد الايه القيامه خد نفس اللفظ الروح القدس وادى ظهور المسيح بعد القيامه اداه ليوسف لما شافه يعقوب وكان يعقوب اللي كل امله الموت سواء في حزنه او فرحه تمتع برؤية القائم من بين الأموات زي التلاميذ بالظبط لما المسيح كان في ذهنهم كلهم انه ميت محدش كان يصدق ان المسيح يقوم لكن لما ظهر ليهم اختلط الوضع عشان كده لفظ كلمة ظهر ما بيستخدمش الا في ظهورات الرب واستعلانه فكان ظهور يوسف قدام يعقوب بالظبط ظهور ممجد ليوسف اللي كان في نظر ابوه ميت وابوه مصدق كلية في موته انه يراه في هذا المجد في هذا الظهور الممجد مش بس يشوف يوسف لكن يشوف يوسف في صورة مجد لانه كان شيء غير متوقع هنا بنشوفه بيشد يوسف المركبة بتاعته ويطلع عشان يستقبل أبوه وفرحة اللقاء ما بين يوسف اللي ظهر في رؤية المجد وفي مظهر المجد ليعقوب اللي كان يظن دائما باستمرار ان يوسف مات زي بالظبط ما قلنا زي سمعان الشيخ ما قال اموت الان الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك ليه؟ لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعلنته قدام جميع الشعوب نور إعلان للأمم ومجد لشعبك إسرائيل معاينة الخلاص والمجد رؤية النور أشرقت على يعقوب اللي عينيه كانت ضلمت من كتر البكاء والحزن كان أعمى قلبه وذهنه على موت يوسف الخلاص اللي شافه في شخص يوسف المجد اللي شافه في شخص يوسف وزي ما بيقولوا الفرحة المفرطة بردك تولد الدموع في عينين الإنسان تولد وفرة كمان من الدموع الأحزان اللي قدرتني لفترة طويلة وخلتني أبكي لفترة طويلة هي هيها بردك هتخليني أبكي مرة تانية بس من الفرحة لما اتخلص منها عشان كده بعد ما شاف يوسف كانت عينيه لا تريد أن تتأمل شيء آخر مش عايز يشوف حاجة تاني خلاص يعقوب بعد ما شاف يوسف رؤية يوسف دي ادته الكفاية ما بقاش يتطلع إلى شيء آخر بعد أن رأى يوسف آه لو أنا شفت المسيح مش ممكن عينين الإنسان تطلب حاجة تانية تشوفها غير المسيح اثنين وعشرين سنة يخليهم يعيطوا ده هنشوف دلوقتي يعقوب وايه اللي حصل له 22 سنة اللي انت مستكترهم دول هيتكلم عنهم دلوقتي ال 22 سنة دول هيدمغوا 130 سنة من حياة يعقوب لما يجي يوصفها ويقول عليها انها قليلة ايامي قليلة وايه؟ وردية ده ما كانش 22 سنة بيتعذب ده 130 سنة بيتعذب يوسف اخبر اخواته وقال لهم انتوا هتخشوا تقابلوا فرعون واطلبوا منه انكم تقعدوا في ارض جاسان وصروا انكم ما تعرفوش تعملوا حاجه غير انكم ترعوا مواشي هو كان يقصد ان هم ما يقولوش ان احنا بنزرع لانهم لو زرعوا ممكن فرعون يحطهم في اي حته في مصر لكن فرعون هيضطر يحطهم في جاسان الارض المعزوله وده اللي كان عايزه يوسف لعده اسباب اول سبب زي ما شفنا الخريطه ان جاسان دي كانت اول حته في مصر على حدود كنعان جاسان دي اقرب نقطه في مصر لحدود كنعان فتملي يوسف بيفكر عايز يحفظهم قريبين من ارض الموعد ما يبعدوش عنها تاني حاجة ان المنطقة دي هتبقى معزولة لان رعاية الغنم والمواشي راجس عند المصريين راجس يعني نجاسة المصريين ما يحبوهاش لان في الوقت ده عبادة العجل ابيس كانت معروفة تقديس ال- العجول او تقديس الحيوان وما يقدروش رعاة المواشي يختلطوا بالمصريين فتاني هدف بيحققه يوسف ان شعبه يظل معزول عن المصريين علشان ما يختلطش بآلهتهم وبعاداتهم وبأفكارهم المصريين تملي هيقرفوا من رعاة المواشي فمش هيختلطوا بيهم يبقى أول حاجة جسان دي قريبة أقرب نقطة لأرض الموعد تاني حاجة جسان دي اللي هتضمن ليهم إن هم ما يختلطوش بالمصريين تالت حاجة جسان قريبة من العاصمة اللي موجود فيها مين يوسف هيبقوا قريبين منه فعشان كده هو فكر ولقن اخواته ان هم يطلبوا ان هم يسكنوا في ارض جاسان يوسف كان يؤمن ايمان قوي جدا بمواعيد الله اللي خدوها ابائه اللي خدها ابراهيم واسحاق ويعقوب اجداده مواعيد الله بأرض الموعد يوسف كان يؤمن بيها يوسف كان عنده رؤية واضحة جدا ان مصر دي مجرد غربة مؤقتة فترة مؤقتة هيقعدوها في مصر لكن يوسف كان عنده ايمان قوي انه هيرجع لارض الموعد عشان كده لما جه يموت وصى بنقل ايه عظامه كان ممكن يتعمل له هرم ويوضع فيه لكن يوسف ما حبش الاهرامات اوصى ان عظامه تتنقل مع شعبه لما يرجعوا الى ارض الموعد فكان عارف ان مصر دي فتره مؤقته العالم ده مؤقت قال لهم كده الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي معكم لما ربنا يتمم الوعد ليكم بانكم ترجعوا تاني لارض الموعد علشان ترثوها خدوا العظام بتاعتي معاكم نرجع لتكوين 47 فأتى يوسف وأخبر فرعون وقال أبي وإخوتي وغنمهم وبقرهم وكل ما لهم جاءوا من أرض كنعان وهوذا هم في أرض جافان وأخذ من جملة إخوته خمسة رجال وأوقفهم أمام فرعون فقال فرعون لإخوته ما صناعتكم فقالوا لفرعون عبيدك رعاة غنم نحن واباؤنا جميعا وقالوا لفرعون جئنا لنتغرب في الأرض إذ ليس لغنم عبيدك مرعى لأن الجوع شديد في أرض كنعان فالآن ليسكن عبيدك في أرض جاسان فكلم فرعون يوسف قائلا أبوك وأخوتك جاءوا إليك أرض مصر قدامك في أفضل الأرض اسكن أباك وإخوتك وليسكنوا في أرض جاسان وإن علمت أنه يوجد بينهم ذو قدرة فاجعلهم رؤساء مواشي على التي لي ثم أدخل يوسف يعقوب أباه وأوقفه أمام فرعون وبارك يعقوب فرعون فقال فرعون ليعقوب كم هي أيام سني حياتك فقال يعقوب لفرعون أيام سني غربتي مئة وثلاثون سنة قليلة وردية كانت أيام سني حياتي ولم تبلغ إلى أيام سني حياة أبائي في أيام غربتهم وبارك يعقوب فرعون وخرج من لدن فرعون لئن يوسف اخواته ان هم يطلبوا السكن في ارض جاسان وفعلا لما دخلوا قدام فرعون طلبوا منه زي ما قال لهم يوسف لكن فرعون اراد انه يكرم يوسف في شخص ابوه واخواته من اجل يوسف اكرم ابوه واخواته عشان كده احنا من اجل المسيح الكل بيكرمنا مش من اجل ذواتنا بس يوسف عمل فكرة جميلة جدا انه ما دخلش ابوه الاول دخل اخواته الايه الاول وبعدين دخل ابوه في الاخر دخل اخواته في الاول عشان شاف ان هيبة ابوه وكرامة ابوه لا تتفق في ان ابوه يطلب من فرعون ابوه ده ما يطلبش لكن اخواته يقدروا يطلبوا من مين من فرعون ابوه ده لا يطلب ولكن ابوه يعطي عشان كده لما دخلوا دخله لكي يبارك فرعون مش عشان يطلب من فرعون لا ده عشان يدي بركة لفرعون حفظ كرامة أبوه وهيبة أبوه الشيخ الوقور فدخل إخواته الأول عشان يطلبوا موضوع أرض جاسان لكن يعقوب يمنح البركه لأن كده كل مبارك من الرب اللي ربنا باركه يبارك الآخرين لما قال لإبراهيم أباركك وتكون إيه بركة أنا أباركك وأنت تنقل البركة للآخرين فدخل يعقوب يعقوب ده في الوقت ده كان سن سنه 130 سنة راجل جاي من مشوار كبير مهدود الحيل راجل اعمى مش شايف راجل بيعرج لان حق فخده مكسور تجاعيد الزمن والالام والتجارب ماليه حياته يخش قدام فرعون بكل مجده عشان يعطي بركة لفرعون عارفين طبعا الملوك ما كانوش يحبوا يشوفوا منظر وحش يعني يوسف لما طلعوه من السجن علشان يفسر حلم فرعون كان لازم قبل ما يدخلوه الملك يعملوا فيه ايه يحموه ينظفوه يلبسوه يزينوه لكن يعقوب كده دخل بكل ما فيه يحمله من آلام ومن أتعاب عشان يبارك فرعون بكل ما لفرعون من عظمته كانت البركة اللي هيقولها يعقوب لفرعون تتلخص في ثلاث كلمات لما راجل هرم يخش يبارك انسان هيدعو لفرعون بطول العمر تاني حاجة يدعو له بالقلب برخاء الأيام تالت حاجة يدعو له بإخضاع الأعداء تحت قدميه دي بركة إنسان له خبرة طويلة فكان يعقوب داخل علشان يدعو الفرعون بطول الأيام وبرخاء الأيام وبإخضاع الأعداء لأن فرعون ده كل تفكيره على مستوى الإيه؟ الجسد عايز بركة جسدية عشان كده لما جه يديله البركة واتكلم عن أيام وقال إن أيامي قليلة ورضية بعكس لما هيجي يدي البركة لولاد يوسف هيديهم بركة روحية هيقول كلام مختلف تاني خالص لما واحد يقف كده ويقول ايامي قليله وراضيه يعني ده واحد بيلعن الحياه اللي ايه عايشها لكن لما هيجي يتكلم مع افرايم ومنسى لا الموضوع ما كانش موضوع قليله وراضيه ده هينطق بفرح وبسر الخبره الروحيه فرعون ده كل اللي يعرفه في البركه انها على مستوى الجسد عايز طول الايام عايز رخاء الايام عايز اخضاع الاعداء لكن افرايم ومنسى لا دول سطين من شعب الله هسلمهم بركه روحيه تختلف كليه عشان كده هنشوف فرق كبير جدا بين الكلام اللي قاله قدام فرعون وبين الكلام اللي هيقوله قدام افرايم ومنسى قال له سينية حياتي فرعون كده يعني لما شاف الراجل ده سنه كبير قوي وعجوز وفي وقار وهيبة اتحرك انه يسأله انت سرك ايه فابتدى يفتح الكلام معاه انت كم سنية حياتك عندك كم سنة لان الراجل الغلبان ده اللي قدامه لا ده في عظمة روحية ومجد روحي ده مش إنسان بس أعمى وأعرج وعجوز ومكركب لا ده ليه مجد روحي وعظمة روحية نتيجة ثلاث عوامل اتجمعوا في حياة يعقوب أول عامل الرؤى اللي شافها يعقوب ده شاف السلم الواصلة من السماء للإيه؟ للأرض وشاف الله وصرعه وجها لوجه وشاف جيشي من حنايم شاف رؤى عجيبة جدا الرؤى دي كلها انطبعت في شخصية مين يعقوب الصلوات اللي صلاها يعقوب في روعتها لما درسناها وازاي كلم ربنا حياة الصلاة اللي كان عايشها يعقوب انطبعت فيه فادته مجد خلت فرعون يحترم هذه الهيبة فالرؤى والصلاة اللي كان بيصليها يعقوب أظهرت مجد يعقوب وفوق كل ده العامل الثالث الآلام اللي شافها يعقوب الآلام اللي شافها يعقوب دي صنعت منه هيبة عظيمة جدا ومجد خلت فرعون يحتار قدامه انت زعلان على 22 سنة قاعد يعيط فيهم على يوسف ده يعقوب ده حياته كلها آلام فآلام فآلام ده انتوا بتقولوا يا صبر أيوب ايه يا صبر أيوب انتوا عارفين أيوب ده يعني قاعد مصاب في التجربة قد ايه كام سنة يعني سنين قليلة جدا اللي احنا بنقول يا صبر ايوب وربنا بدل له كل حاجه وخد مجد فوق اضعاف اضعاف المجد اللي كان عنده لكن يعقوب ده صبر في الام في كل لحظه من لحظات حياته من اول ما خرج هربان من قدام عيسو هرب وعاش خايف فتره طويله من حياته حتى لما راح للبان لخص قال كان ياكلني الحر في النهار والبرد في الليل الحر كان بياكل في جتته والبرد كان بياكل في جتته خداع اللي شافه من لبان والتعب اللي تعبه من اجل راحيل وليئه رحيل اللي حبها واتخذت منه في بداية مشوار حياته ولاده واللي عملوه فيه راؤوبين اللي زنى مع امرأته ودينا اللي فقدت عذريتها آلام سنين كتيرة جدا غير جهاده وغير حربه وغير مخاوفه عشان كده لما وصف الأيام دي قدام فرعون قال عليها إنها قليلة برغم إنها كتيرة وردية بحسب الجسد يعقوب تعب وتألم لكن بحسب الروح الألم ده ساعد إنه يكون ليه مجد زي ما قلت لكم عمود الرخام اللي بيلمع وناعم قدامكم ده ما كانش كده ده كان حتة حجرة خشنة مبعككة وقعوها على الأرض وقعدوا يدعكوا فيها يصنفروها لحد ما بقت ملساء وناعمة وبتلمع أهي الآلام عملت كده في يعقوب الآلام اللي كان بيشوفها يوميا صنعت منه هذا المجد وخلته هو اللي يدي البركة لفرعون الممجد قال له سنية حياتي هي رحلة غربة زي أبائي عشان كده في سفر عبرانيين يقول أقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض إبراهيم وإسحاق ويعقوب داود قال له كده غريب أنا عندك نذيل مثل جميع أبائي كانوا عايشين كغرباء لأنهم ابتدوا ينظروا للمدينة التي لها الأساسات كم سنية حياتك سؤال مهم الإنسان يراجع نفسه لكن بالرغم ان الصورة كانت قاطبة جدا جدا وهو بيتكلم بحسب الجسد قدام فرعون لكن هنشوف الصورة الرائعة وهو بيتكلم قدام إفرايم ومنسى ويتكلم الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم الملاك الذي صار أمامي ونجاني من كل شر يبارك الغلامين من جهة الوجهة الحياة الروحية كان ليه رؤية مختلفة خالص وهو بيتكلم عن الاختبار الروحي والميراث الروحي لما جه يسلمه لولاد يوسف نرجع تاني لسفر التكوين عدد 11 فأسكن يوسف أباه وإخوته وأعطاهم ملكا في أرض مصر في أفضل الأرض في أرض رعمسيس اللي هي نفسها أرض جاسان كما امر فرعون وعلى يوسف اباه واخوته وكل بيت ابيه بطعام على حسب الاولاد ارجع للصوره تاني علهم بطعام الفتره كلها بس شوفوا الدقه يوسف صحيح عال أهله وأسرته لكن ما بزرش عليهم ادى كل واحد كحسب ايه احتياجه مش بقى دول قرايب الريس ما دي مصيبة في كل مجتمع اي رئيس ديني او مدني رمي على قرايبه لكن يوسف ما كانش كده يوسف ادى كل واحد كحسب احتياجه ما اغدقش عليهم بلا حساب عن كل واحد على قدر احتياجه لانه كان بيراعي حاجة الشعب كله ما بيجاملش قرايبه على حساب الاخرين عشان كده فعلا يوسف كان امين في رعايته وكان يستحق ان هو ياخد نفس هذا المنصب نكمل من عدد 13 ولم يكن خبز في في كل الارض لان الجوع كان شديدا جدا فخورت ارض مصر وارض كنعان من اجل الجوع خورت يعني ضعفت خارت فجمع يوسف كل الفضة الموجودة في أرض مصر وفي أرض كنعان بالقمح الذي اشتروه وجاء يوسف بالفضة إلى بيت فرعون فلما فرغت الفضة من أرض مصر ومن أرض كنعان أتى جميع المصريين إلى يوسف قائلين أعطنا خبزا فلماذا نموت قدامك لأن ليس فضة أيضا فقال يوسف هاتوا مواشيكم فأعطيكم بمواشيكم إن لم يكن فضة أيضا فجاءوا بمواشيهم إلى يوسف فأعطاهم يوسف خبزا بالخيل وبمواشي الغنم والبقر وبالحمير فقاتهم بالخبز تلك السنة بدل جميع مواشيهم ولما تلك, تلك السنة أتوا إليه في السنة الثانية وقالوا له لا نخفي عن سيدي أنه إذ قد فرغت الفضة ومواشي البهائم عند سيدي لم يبق قدام سيدي إلا أجسادنا وأرضنا لماذا نموت أمام عينيك نحن وأرضنا جميعا اشترنا وأرضنا بالخبز فنصير نحن وأرضنا عبيدا لفرعون واعطي بذارا لنحيا ولا نموت ولا تصير أرضنا قفرا فاشترى يوسف كل أرض مصر لفرعون إذ باع المصريين كل واحد حقله لأن الجوع اشتد عليهم فصارت الأرض لفرعون وأما الشعب فنقلهم إلى المدن من أقصى حد مصر إلى أقصاها إلا إن أرض الكهنة لم يشترها إذ كانت للكهنة فريضة من قبل فرعون فأكلوا فريضتهم التي أعطاهم فرعون لذلك لم يبيعوا أرضهم فقال يوسف للشعب إني قد اشتريتكم اليوم وأرضكم لفرعون هوذا لكم بذارا فتزرعون الأرض ويكون عند الغلة أنكم تعطون خمسا لفرعون والأربعة الأجزاء تكون لكم بذارا للحقل وطعاما لكم ولمن في بيوتكم وطعاما لأولادكم فقالوا أحييتنا ليتنا نجد نعمة في عيني سيدي فنكون عبيدا لفرعون فجعلها يوسف فريضة على أرض مصر إلى هذا اليوم لفرعون الخمس إلا أن أرض الكهنة وحدهم لم تصر لفرعون ابتدى هنا يوسف يشتري الأول الفضة عشان يديهم قمح ياكلوا وبعدين اشترى المواشي وبعدين اشترى الأرض وبعدين اشترى الناس كل ده بالخبز مقابل الايه الخبز عشان الناس تاكل وتعيش المسيح اللي اشترانا لنفسه اشترى كلنا اجسادنا وكل ما نملك وكل امكانياتنا هي ملك ليه هو كان يوسف ممكن يعمل حاجة يوسف كان ممكن يديهم القمح مجانا لكن لو كان عمل كده كانت الناس عملت ايه لو كان ادى الاكل للناس مجانا كانوا هيبطلوا يعملوا اي حاجه هيشتغلوا ليه الاكل بيجي لحد ايه عندهم من المخازن محدش هيشتغل وبعدين كل واحد مش هياخد كفايته ده كل واحد هياخد ايه اكتر ما دي مشكلة الشيوعية والاشتراكية اللي خربت العالم كله كان المبدأ اه احنا نجيب وندي كل واحد اللي هو ايه عايزه طب والناس هتشتغل ايه اذا كنت ضامن ان انا هاخد اللي انا عايزه عشان كده كل الشركات خربت كل المصانع وقفت كل حاجة اتنهبت واتسرقت لكن يوسف كان عنده بعد نظر ان الانسان لازم يدفع حاجة لازم يعمل حاجة لو كان اداهم كان امتنعوا عن الزراعة وكانت الارض خربت على طول هو ما كانش راغب انه يجردهم من ممتلكاتهم اطلاقا الدليل على كده ان ساب لهم الارض بتاعتهم لكن قال لهم هتزرعوا الخمس يروح لمين لفرعون يخش المخازن والاربع تخماس تاكلوا منها وتزرعوا منها السنه اللي وراها عشان كده ضمن استمراريه الحياه يوسف كان يتمتع ببعد نظر اقتصادي خبير جدا هو ما كانش هدفه انه يجرد الناس من ممتلكاتها لكن اراد ان كل واحد يحس بمسؤوليته وهم فعلا ما فقدوش اي شيء من ممتلكاتهم بل بالعكس حسوا بانتمائهم للارض اكتر انهم لازم يشتغلوا عشان ياكلوا فتصرف بالكيفية اللي تخلي الشعب يساعد نفسه ما كانش ليه نظرة قصيرة المدى اه خلي الناس تفرح وتاكل وتشرب وتتبسط وبعد كده طب ما هو مش هيشتغلوا وبعد كده مش هيبقى فيه خالص المخازن دي هتفضل لكن الناس باعت كل شيء علشان تعيش الناس باعت كل شيء علشان تعيش فإذا كان الناس باعت كل شيء عشان تعيش شوية سنين على الأرض فكم ويكون يكون بالأهم أن الإنسان يبيع كل شيء علشان يعيش للأبد احنا من الصعب ان احنا نبيع حاجة عشان نعيش الحياة الأبدية لكن من السهل ان احنا نبيع حاجة علشان نعيش يومين على الارض الناس ليها نظرة ضيقة باستمرار عشان كده المسيح قال من اضاع نفسه يجدها وصار يوسف هو مخلص العالم او مانح الحياه للعالم كله طلع من الجب اللي رموه فيه اخواته علشان يعول اخواته بل يعول الامم الوثنيه ايه ايضا ما هو ده اللي عمله المسيح طلع من الجب من الجحيم اللي رموه فيه اخواته علشان يسبب حياه لاخواته ولكل امم العالم نكمل من عدد 27 وسكن إسرائيل في أرض مصر في أرض جاسان وتملكوا فيها وأثمروا وأكثروا وكثروا جدا وعاش يعقوب في أرض مصر سبعة عشر سنة يبقى 17 و 130 يبقى عمره كام 147 سنة فكانت أيام يعقوب سني حياته 147 سنة ولما قربت ايام اسرائيل ان يموت دعا ابنه يوسف وقال له ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك شوفوا روعه الاسلوب ده اب بيكلم ايه ابنه شوفوا الرقه والذوق قد ايه ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك فضع يدك تحت فخدي واصنع معي معروفا وأمانة لا تدفنني في مصر بل أضطجع مع أبائي فتحملني من مصر وتدفنني في مقبرتهم اللي هي مغارة المكفيلة اللي اتدفنت فيها سارة وإبراهيم وإسحاق فقال أنا أفعل بحسب قولك فقال احلف لي فحلف له فسجد إسرائيل على رأس السرير آخر حاجة في الحياة كان بيطلبها يعقوب كان ممكن يعمل له مقبرة عظيمة جدا في مصر وهرم يحطوه فيه قال له لا أنا عايز أرجع لمقبرة آبائي مغارة المكفيلة اللي موجودة في أرض الموعد الحاجة الوحيدة اللي اشتراها إبراهيم بإيه؟ بالفلوس فاتكلم معاه بمنتهى الادب ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك ده اب بيكلم ابنه بالرقه وبالذوق مش بالشخط وبالزعيق اب هيسلم البركه لابنه لكن هنا سنين الايام والالام اللي شافها يعقوب علمته ازاي انه يبقى قلبه حاني جدا ومحترم جدا فقال لها يا يوسف هات ايدك وحطه تحت فخدي ودي كانت الطريقة اللي بيخشوا بيها بعهد زي ما عمل العذر الدمشقي مع إبراهيم لما قال له ما تاخدش زوجة من بنات الكنعانيات لإسحاق هو الموضوع ما كانش أين أدفن زي ما بعض الناس دلوقتي يعني أهم حاجة عندها إن يبقى عندها إيه؟ مدفن تدفن فيه لا هو الفكره ما كانتش كده ابدا يعني يقول لك حتى لو مات في امريكا لازم يرجعوني في ارضي وادفن في مدفني هو الفكره مش موضوع الجسد هيتحط فين